ألستم خير من ركب المطايا وأندى أندى العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم أعظم سيل معتلج البطاح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح
السلام عليكم ورحمة الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولقاء يتجدد وفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني وأندى العالمين حيث كنا توقفنا في اللقاء السابق يمكن فضيلة الشيخ استطرد في جزئيات مهمة جدا عن معنى الأسوة الحسنة لما ننظر إلى قول ربنا تبارك وتعالى وهو يمدح رسوله صلى الله عليه وسلم في سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يؤكد إن العبد لا يبلغ بدرجة الخلق أو بحسن خلقه درجة الصائم القائم يمكن هناخد مشهد صغير كده في حديثنا عن حسن الخلق مع فضيلة الشيخ وبالتالي هنأكد قوي على أهمية حسن الخلق في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام يمكن حضرتك أكدت في مسألة التأسي المرة السابقة على معاني كثيرة لكن كثير من الناس قد تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وتحرص على هذا في سمتها الظاهر فقط ولكنها أحيانا تنطوي على ركام من مساوئ الأخلاق تسيء, تسيء إلى دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم فيمكن برضو عايزين حضرتك نأكد على هذا المعنى أنه مسألة التأسي لابد أن يكون في, في مرمى البصر خلق النبي عليه الصلاة عليه والسلام الصلاة والسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آه، الحديث الذي ذكرته آنفا إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم يعني درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر يعني يقوم طيل طول الليل ويصوم طول النهار ولا شك أن هذا من العناء المعنى بالنسبة للبدن نعم.
أن ي- أن يظل صائما الدهر كله مثلا وأن يقوم قوم- كل ليلة نعم وده رجل مطلع بشغل حياتي ودنيوي إلى آخره كيف يمكن أن يبلغ المرء بحسن الخلق العاري عن هذا الصيام الدائم والقيام وهذا بالله.
القيام الدائم لأن المسألة يوم القيامة مسألة موازين فكما تقول إنسان يأخذ ظاهر الالتزام وعنده سوء خلق سوء الخلق ده هتعرض لمظالم ده بيغتاب ده بيظلم ده بي- يهتك عرضه ده بيأكل مال ده بالضبط.
نعم
والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوما أتدرون من المفلس قالوا الذي لا درهم له ولا دينار ولا متاع قال لا المفلس يوم القيامة رجل يأتي بصلاة وزكاة وصيام نعم.
ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار حسن الخلق يأتي يوم القيامة لا خصوم له فالحسنة اللي بيعملها ما فيش حد بياخدها يثبتها خلاص ليه لأنه لا خصوم له ومن حسن الخلق الذي لا يعرفه كثير من الناس بسبب اختلاط المعاني المداراة يظن كثير من الناس أن المداراة نفاق ولذلك يقول لك أنا أقول لي لعور تعور في عينك ويواجه الناس بما يكرهون برغم أنه, إنه إن, أن في الناس ما يقول نعم لكن من الذي يقبل حتى لو كان منافقا أن تقول له أن منافق.
تقول له يا منافق نعم أو أن تثبت للناس أنه منافق واخد بالك؟ لا أحد يقبل هذا لكن يتصور أنه لو م- يعني مدحه أو أنه داراه بلاش مدحه داراه أن ده نفاق أنا أريد أن أفرق وأبين للناس ما الفرق بين المداراة والنفاق نعم.
عشان بس أفك الاشتباك ما بين المعاني المشتبهة عشان كل واحد يعرف آه، أين موضع قدمه نعم
النفاق يكون عادة لجلب مصلحة والمداراة يكون عادة لدفع مفسدة نعم
حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين لما استأذن رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال بئس أخو العشيرة أو قال بئس رجل العشيرة إذن له نعم
إئذان له لما دخل فرش له العباية وهش له وبش والكلام ده وعائشة سمعت ما قاله فيه ورأت ما صنعه معه فوجدت تباينا ما بين القول اللي هو بالفعل.
ذمه فيه وما بين الفعل الذي أكرمه به فقالت يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه إذا أنا لما فرشت له العباية لأن لسانه طويل لو دخل وقعدت أي قعدة يقول آه، لم يحترمني ولم نعم.
يقدرني ولم كذا ده رجل سيء الخلق ده رجل صفته كذا كذا كذا كذا أراد أن يدفع إيذاءه صلى الله عليه وسلم دفعت أذاه نعم.
بأنني أكرمته نعم عرفت ازاي؟
دي مداراة.
دي المداراة لكن النفاق رجل يريد أن يصل يريد أن يحصل مصلحة فيخلع على الذي ينافقه من صفات الكمال ما ليس فيه وهذا الرجل اللي هو ال ال ال الذي ينافق وليس فيه هذه الصفات كما قال القائل إذا أقبلت عليه الدنيا أعطته محاسن غيره وإذا أدبرت سلبته محاسن نفسه
الله يعني يبقى هو اللي بيفهم كل حاجة هو اللي اللي بيفهم في الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والدين والأخلاق ويبقى عنده كل حاجة نعم.
لدرجة أنه بيصدق أنه صار صورة الفضائل نعم بعد ما يروح من المنصب يلاقي نفسه ما عندوش ولا ميزة حتى لو كانت عنده ميزة حتى لو كانت تسلب.
لا انا لا عايز اقول نعم.
لك لا هو ما كانش عنده الميزات دي كلها فلما ب- يقال من منصبه ويلاقي نفسه بقى بني ادم زي خلق زي خلق الله يعني ابن تسعه برضه نعم يلاقي يدور على الصفات اللي عنده يلاقي نفسه غبي مش قادر يدبر حال نفسه مش قادر يفهم مش قادر كلام فتسلبه محاسن نفسه لدرجه يشك في المحاسن التي هي فيه نعم تمام فانا عايز اقول اي بني ادم بينافق يبقى بيطلب مصلحه اي بني ادم بيدفع عن نفسه مضره مداراة.
يبقى دي اسمها المداراه نعم فيبقى هذا هو الضابط ما بين المدراء فالمداراة من حسن الخلق ولذلك انا ع- ما انا جديدة ب- دي.
ب- بل طبعا المداراة من طبعا حسن طبعا الخلق.
طبعا طبعا نعم.
مش عايز اقول هي من من من من من من قبة حسن الخلق لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يداري صلى الله عليه يعني وسلم و- وهو لا يحتاج أن يداري لأن اللي يخالفه في نار جهنم على طول عليه الصلاة والسلام.
لجلالة منصبه ومع ذلك كان يداري يعني مثلا مخرمة والد المصري المخرمة لما حصل النبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم حنين والكلام ده مخرمة أسلم آه، قال لابنه يا ابني تعالى نشوف هناخد إيه من النبي فالنبي عليه الصلاة والسلام وكان صوت مخرمة جش مميز فسمع سمع صوته خارج الدار قام دخل على طول وجايب له عباية والعباية دي مزركشة كده وبتاع والكلام ده وبعدين طلع لمخرمة وقال له خبأت لك هذا عليه الصلاة يعني كأنه وزع على الناس أي حاجة بس وانت- إيه انت سبت ده لك حاجة المعام.
مخصوص يعني حاجة مخصوص تمام فمخرمة أخذها وتبسم فق... فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك قال رضي مخرمة رضي مخرمة رضي مخرمة أنا أنا مش لحد دلوقتي عايز أقول لما يقول رضي مخرمة ثلاث مرات كأن رضا مخرمة غاية لا تدرك نعم واللي بيقول الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام طب لماذا لماذا يقول له هذا إرضاء له وإعانة له على نفسه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل قال له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين أي قاتل نفسك نعم.
يعني تصل به الشفقة على الناس على المخالفين له مش يبقى عنده غل عليهم وعايز يدخلهم النار لا ده مشفق عليهم أنهم سيدخلون النار إلى درجة أنه سيقتل نفسه حزنا عليهم وكما ده.
أنهم لا يعرفون م- م- مصائرهم في الآخرة ال- المدارة من قبة حسن الخلق أيضا وذلك نصحنا معاشر الرجال أن ندار النساء وقال كلاما يعني آه، أنا شايف أن مشاكل معظم البيوت سببها نوع من الغباء عند الرجل وعند اللي هو الست الأعور أو الأعور أعور في عينه بالظبط كده.
آه.
نوع من- أكلك, نوع من أكلك زي الغباء.
الزفت آه، أكلك مش عارف إيه أم الله بالظبط بالظبط يرحمها بالظبط نعم.
يعني أنا عايز أقول لما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في بعض ألفاظ الحديث لما ق- المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه فإذا تدخيمه وكسرته نعم.
وإن تركته ظل ع- نعم على عوج استمتعت به استمتعت به على عوج.
تمام نعم.
في رواية بقى قال إيه فدارها تعش بها دارها تعش بها ثلاث مرات يقول دارها تعش بها.
تعش بها صلى الله عليه وسلم يبقى النهاردة أنا عايز أقول إن كثير من مشاكل البيوت سببها عدم استعد... استعمال هذا الأصل اللي هو المداراة المداراة إنك أنت قد تخلع عليها من الصفات ما ليس فيها مم.
لتتقي شرها ده يوقفنا يا شيخنا جملة حلوة حضرتك قلتها ومهمة قوي المداراة تعين أحيانا الإنسان اللي بتعمل معاه الفعل ده على نفسه لا مش تعينه تعينه من- أحيانا تعينه دائما, دائما اه يعني يعني ممكن دائماً.
ممكن تدخله في اطار آه، آه، آه، الانضباط والاستقامه والالتزام بيحس منك مداراة فيحس ب- يعني يعني قصدي بتصنع في الانسان اشياء قد لا يصنعها شيء اخر غير مداراة
بالضبط ما أنا- ما احنا قلنا المداراة دائما تتعلق بالعيب أنت بتدفع شر نعم الشر ده ما هو عيب نعم.
عيب في الإنسان وأنا عايز أقول لو إن في إنسان عنده آه، من الصفات مثلا عشرة عنده صفتين أو ثلاثة إن هنحطهم في الصفات السيئة نعم سلبيه سلبية وسبعة صفات إيجابية.
إيجابية وجميلة إذا قدرت تتعامل وتتحاشى الثلاث صفات الوحشة يبقى صار هذا الإنسان كاملا
نعم ليه؟ لأن طالما عرفت تتعالج, تتعالج العيب ما عادش عيب تاخد بالك؟
نعم.
يعني أنا مثلا أول أول سيارة ركبتها في حياتي كان فيها عيب معين في الفتيس نعم إن أنا كل ما أجي أنقل غير الأولاني لازم تجعر كده أي.
فقلت للميكانيكي العربية دي ما هي زي العربيات ال- ال- التانية دي كل ما أجي أنقل لازم تجعر كده فقال لي والله عندي غويشة في الفتيس عايزة تتغير قلت له بكام؟ قال ب 50 جنيه قلت له لا غالي عليا الكلام ده كان 85 وما كانش فيه فلوس ولا كان فيه حاجة قلت له غالي عليا لكن أنا ع- مش عايزها تجعر عايزة ت- أنقلها كده تبقى خفيفة نعم كده فقال لي ايه قال لي سيسها قلت له طب اسيسها ازاي قال لي تنقل بالطريقه الفلانيه العربيه دي اللي معايا لحد النهارده انا عندي سي... الحمد لله اكتر من سياره يعني الحمد لله لكن دي معايا لان عزيزه عليا عزيزه على قلبي يعني تمام؟
سيستها حضرتك نعم سيستها سيستها اطلاقا لم اسمع صوت النقله الاولى طول ما انا راكبها انما غيري لو مش ركبها عارف يسيب.
لازم تجعر معاه نعم.
لازم تجيب الصوت ال- ال- ال- الصعب ده.
الصعب ده نعم انا بقيت بسيسها لما سيستها بقت عربيه كامله زي بقيه العربيات أي.
فانا النهارده لما يكون مثلا رجل وامراه الرجل بيستفز بسرعه نعم وعصبي المرأة إذا عرفت إزاي تتحاشى عصبيته يبقى الرجل صار كاملا لأن ما عادش في عيب نعم طب إزاي تتحاشى ال- ال- الغضب بتاعه لا تستطيع أن تتحاشاه إلا بالمداراة نعم سيسو يعني ب- بالظبط كده تسيسه زي ما الام بتقول لبنتها يا بنتي سيسي ب- ما إيه اللي هي السياسة نعم.
الكياسة في فن السياسة نعم.
اللي احنا كنا بن- نعم.
بنتكلم فيها نعم.
فأنا عايز أقول المداراة دي جزء لا يتجزأ من حسن الخلق ومش كذب وأغلب المشاكل الموجودة في البيوت زي ما قلت لك هي مشاكل سببها عدم إحسان فن المداراة نعم عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمنا أن المرأة من خلقها أن تمسح جميل الرجل عند أول مطب وكفران العشيرة وأول غلطة نعم.
يغلطها الرجل تقول له أنا ما شفتش معك يوم حلو نعم طب يعني حتى يقولون ان بعض الخلفاء مرته ما قالت له نفسي امشي في الطين حافيه يعني شوف يعني زي اللي يقول لك مثلا كل يوم بياكل كافيار وبتاع يقول نفسي اكل جبنه مش فيها الدود مثلا يعني فازاي يا ابني تاكل مش جبنه مش وانت عمال تاكل في البتاع دي يقول لك انا نفسي اكلها اشتهيها هي كمان لانها مرات خليفه نفسها تمشي في الطين اللي العالم قرفانين من المشي واحدة حافين بتسمعنا والكلام ده.
الدكتور دي فقرية
فالمهم عشان طين الملوك بيختلف عن طيننا أيوة الطين بتاعنا التراب والميه أيوة انما الطين بتاعهم عباره عن نشار خشب مخلوطه بمسك أيوة تمام فشوف بقى لما يعمل لها معجنه من نشاره الخشب ال- ويخلطها بالمسك.
المخلوطه بالمسك واخد بالك والمسك ده غالي جدا انا لما كنت مره في الكويت واحد اخونا من بتوع العطور قال لي اما اوريك المسك وراني المسك اللي هو البودره أيوة الكيلو كان ب 67 ألف جنيه
كيلو كيلو المسك آه.
اللي بيجيبه من الهند آه اللي هو البودرة مم.
كان في ذلك الوقت لما سألته عنه 67 ألف جنيه ال- آه، هو آه، ترجم لي الدينار الكويتي لمصري مصري نعم تمام وكان الدينار الكويتي ب 20 جنيه أو 19 جنيه ونص ولسه مصري لحد دلوقتي يعني تقريبا نعم.
يعني فطلع كيلو المسك ب 67 ألف جنيه مصري ما شاء الله خلاص فهو عمل لها معجنة نشارة طين نشارة بالمسك.
خشب بمسك وقال لها لباصي بقى اتفضل نزلت بقى برجليها في المسك والكلام ده وبتاع فالمهم حصل بينهم مشكلة في يوم من الأيام فقالت له إيه ما رأيت منك خيرا قط قال لها ولا يوم الطين يعني حتى يعني ال- لو- لو نسيتي كل جنيه ليا ده ده أنا عشان أعمل لك معجنة مسك زي ديت دي بتكلف ملايين نعم واخد بالك؟ فالمرأة عندها خلق خلقت به إنها تمسح جميل الراجل بأستيكة مع أول غلطة وتقول له ما رأيت منك خيرا قط نعم تبقى مسحة له القصة دي كلها نعم
يبقى في هذه الحالة الرجل أحوج إلى أن يداري المرأة من المرأة أن تداري الرجل نعم ليه؟ لأن لسرعة غضبها وزي ما قلت لك على طول بتمسح جميل للراجل بأستيكة نعم.
يبقى المفترض ان هو يداريها أكثر وأنا أنا أعتقد أن أنا محتاج أن أنا أبين يعني هذا المعنى أكثر من آه ليه؟ لأن أنا شايف أن مشاكل البيوت اللي بتعرض عليا نعم.
كثيرة جدا يعني نعم.
في هذا آه، يمكن فضيلة نعم.
الشيخ بي- بي- بيقول لنا كده بالمداراة تستقيم أمور بيوت المسلمين أو اللي احنا زي ما الشيخ يعني يصدق على الكلام الأمهات تقول بنتها سايسي أو الأب يقول لابنه سايس مراتك عشان الأمور تستقيم وعشان الأمور تمشي وعشان البيوت تستمر بعيدا عن هذا ال- ال- ال- ال- العراك ال- ال- الدائم في حياة المسلمين عند هذا المعنى نتوقف ونكمله لمشيئة الله مع فضيلة الشيخ في حلقة مقبلة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح